السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها ذكرت ذات يوم النار فبكت فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سر هذا الأمر فقال ما يبكيك يا عائشة قالت يا رسول الله هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي كان يبكيها وكان يوترها فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما في ثلاث فلا في ثلاث مواقف ومشاهد في المستقبل القريب الذي ما من إنسان منا إلا وسيمر عليه فقال عند صلى الله عليه وسلم قال عند الصراط وعند تطاير الصحف وعند الميزان عند الصراط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وهو جاث على ركبته لا يقول إلا اللهم سلم سلم فلا يذكر أحد أحدا حتى يجوز الصراط ويمر من عليه وعند الميزان حتى يعلم المرء أثقل ميزانه أم خف وأما الثالث وهو تطاير الصحف حتى يعلم الإنسان أبيمينه يستلم كتابه أو يستلمه والعياذ بالله وراء ظهره تطاير الصحف تكلمنا بالأمس عن البعث وأن المرء يبعث على ما مات عليه ويبعث على نيته بعدما يبعث الناس وتبعث أنت وأنت وأنا يبدأ مسألة تطاير الصحف كل إنسان منا من باب عدل الله سبحانه وتعالى أن يجعلك أنت حسيب نفسك فتفتح السماء فتكون أبوابا فتنزل الملائكة على الأرجاء التي وقعت من السماء القطع التي سقطت من السماء وحينئذ تتطاير صحف كل واحد لي كتاب اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا الكتاب الوحيد الذي أو الشيء الوحيد الذي سيتفق الجميع عليه أن كل واحد, كل واحد منا له كتاب يؤلفه بتعرف بقى تألف كتب بتعرف تكتب بتعرف تقرأ أصلا أنا أمي لا أجيد القراءة ولا الكتاب يقول قتادة ما من إنسان حتى الذي لا يقرأ إلا وسيقرأ يوم القيامة كتابه اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعل لنا وعلينا من يحصي لنا فرب العالمين جعل يقول النبي تعاق تتعاقب فيكم ملائكة يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار في ملائكة وفي أشبه زي دوريات ده بيسلم ده وده بيسلم ده وفي ملائكة لكل واحد منا عشان يوم القيامة يكون في شهود عليك الرب سبحانه وتعالى شهيد وكفى به شهيدا والنبي صلى الله عليه وسلم يشهد لأن الله يشهده ويخبره أن هؤلاء فعلوا كذا وهو يثق في ربه فيشهد بشهادة ربه فالنبي يشهد والمؤمنون يشهدون والملائكة تشهد إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون احنا مش كاتبين سطر زيادة ولا كان ليك سطر نقصناه كل شيء هتلاقيه مكتوب حتى اختلف العلماء في الضحك هل يكتب ولا لا يكتب لأن هم قالوا إيه ما يلفظ من إيه من قول هل الضحك قول اختلف أهل التفسير فالبعض قال لك آه طبعا يكتب هو الضحك عبارة عن إيه إلا قه قه قه فقاعد بيكرر حروف فيتكتب الحروف دي حتى الضحك تك- يكتب سواء بقى يكون في الخير أو الشر على حسب لكن من تمام سيطرة الملك سبحانه وتعالى وقهره على عباده أن يدون كل شيء في هذا الكتاب ومرة واحدة تفاجئوا إن في واحد استلم كتابه وقاعد فرحان بيقول ها أم اقرأوا كتابيه آه أنا كنت عندي يقين إن أنا هتحاسب كنت شغال كويس جدا جدا جدا ويفتح بقى الصحيفة بتاعته ويتفرج عليها يتفرج على الطاعات ويتفرج على الأعمال الصالحة يتفرج على النفقات سواء اللي كانت في السر أو العلن على العبادات الخفية على الأد- الدعوات التي دعا على كل شيء كتبه وفي واحد تاني يستلمه والعياذ بالله بشماله وتبدأ ويبدأ يفر الكتاب يلاقي كذب يلاقي غيبة يلاقي زنا يلاقي قتل يلاقي رشوة يلاقي حكم ظلم يلاقي قطع أرحام عقوق يلاقي مشاكل كبيرة جدا فيبدأ يقول يا ليتها كانت القاضية يا ريت اللي كان كان الموت وخلاص كنا تحت التراب يا جماعة مشكلة اللي بيدخل تحت التراب حياته ما انتهتش حياته بدأت حياته بدأت خلاص الحياة الحقيقية بدأت هي ظاهرا عندنا انتهت لكن الحقيقة التي مهما حدنا عنها ستظل ترافق وتلاحق كل واحد منا أن حياته الحقيقية بدأت الآن فيبدأ يبقى منزعج جدا فين فلوسي ما أغنى عني مالية فلوس اللي قاعد يتلتل وقاعد يجمع جمع فأوعى كل ده راح عليه يدور بقى على الناس اللي كانت بتحميه في الدنيا هلك عني سلطانية كله خلاص انتهى وتسمعوا وانتوا في الوقت ده من يقول خذوه فغلوه نسأل الله العفو والعافية يقول ابن عباس وهو حبر هذه الأمة وأخبرهم بتفسير كلام الله سبحانه وتعالى وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقه كلام ربه قال يبتدره سبعون ألف ملك بس كله بيسرع لينفذ كلام الله سبحانه وتعالى هو ده بقى وأنذرهم يوم الحسرة أما أقول أنذرهم يوم الجمعة أو يوم الخميس يعني يعني اليوم كله في نظارة الحسرة شاملة اليوم كله حتى أهل الصلاح وأهل الخير بيتحسروا يتحسروا على إيه؟ يفتح الصحيفة بتاعته يلاقي ان سبحان الله وبحمده بقت ليها نخلة في الجنة فعلا فيتحسر ان هم ما كانوش كتير يشوف فضل الانفاق لما طلع ألف جنيه ويشوف الأجر اللي خده يقول يا ليته كان أكثر يشوف كل حاجة عملها صلى التراويح وريح في التهجد ضيع بس ريح ركعتين اتنين بس انا ريح واقعد مش مصلي اما يشوف اجر اللي عمله ويقول ايه يا ليتني ادركت تلك الركعه التي تركتها طب ما انت صليت ده كله عم يبدا بقى يشوف حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا عن اهل البلاء اما يخشوا الجنة ويشوفوا الصبر ويشوفوا أجر الصبر يجي أهل العافية اللي عاشوا في عفو وعافية في الدنيا يقولوا إيه يود أهل العافية يوم القيامة أن لو يعودوا إلى الدنيا نرجع تاني الدنيا اه ايه اللي يحصل نقضيها لعب ومتع لا لا لا لا لا بعد اللي شفناه ده عاوزين أمنية تاني يا رب ما أمنيتكم يا أهل العافية أن تقرض أجسادنا بالمقاريض يجيبوا كده حديد وخطاطيف وكماشات وتقطع في جسمنا نصبر عشان ناخد اللي احنا شفناه دول اللي هم خدوه سبحان الله فيبدأ الإنسان كله يتحسر بقى اللي ضيع حياته بيتحسر والتاني يتحسر ويجي أهل الشمال يمسكوا الكتاب بتاعهم يتفاجئوا بحاجة صعبة جدا جدا جدا ربنا ذكرها لينا وهم بيشوفوا كده الكتاب يقولوا ايه ما لهذا الكتاب ايه الكتاب ده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الله أكبر يقول الفضيل بكوا وضجوا انزعجوا من الصغائر قبل الكبائر بيقولوا يا نهار ابيض ده ما فيش تنتوفه الا اتكتبت سبحان الله وبعدين احيانا انك تنسى لكن ربك ما كان نسيا احصاه الله احنا ايه بقى اخبرنا نسوه لكن رب العالمين احصاه يقول لك الكراسه دي كراسه احصاء يعني ايه كراسه احصاء تلاقي التقسيمة بتاعتها بتفاصيل دقيقة جدا ملي اه كل ذرة فما يعمل مثقال ذرة الذرة دي عائشة في يوم من الأيام واحدة جاية تطلب منها حاجة في بيت رسول الله أشرف البيوت على وجه الأرض لم يكن في بيته شيء فبحثت عائشة فوجدت بقايا طعام منه عنبة فأخرجت العنبة فقالت الجارية وماذا تغني هذه فقالت الفقيه بربها البصير بكتابها التي ستقرأه غدا قالت كم فيه فيها من مثاقيل الذر اتقوا النار بإيه يا رسول الله ولو بشق تمرة نص تمرة ممكن هي دي اللي تجيبك واحنا شفنا ده في الدنيا تلاقيه جاب سبعة وتسعين وواحد في المية يقول لك الواحد ده هو اللي دخله الكلية طب والسبعة وتسعين دول ما عملوش حاجة قال لك لو الواحد ده ما جاش ما كانش الكفة دي زادت ابتسامة في وجه أحد الناس ممكن هي دي اللي تنجيك غدا إنك تسند واحد وهو طالع وأن تعين الرجل على دابته لك صدقة بل أعجب من ذلك يقول النبي أن تؤنس الوحشان تؤنس الوحشان واحد غريب عن المكان دخلت تزور مستشفى رايح تزور واحد من قرايبك ولقيت واحد جنبه مفيش حد جاي يزوره في وقت الايه السماح في العناية فالناس كلها بتزور ده وبتزور ده وده يبدو ان هو غريب او اهله بعيد عنه او او او فرجل يشعر بالوحشة والغربة يقول النبي لك تلك فرصة التقطها ولا تضيعها أفضل الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم إلى أن قال أو وتؤنس الوحشان هذا الرجل ادخل عليه سلم عليه ويقول له ما شاء الله ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك ومش عارف ايه وترقيه فسبحان الله هذا العمل تجده في صحيفتك فهؤلاء لما يستلموا كل واحد بقى يمسك الصحيفة بتاعته يقول النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هنيئا له ورب العالمين يأتي بأقوام ويقول لهم أظلمك كتبتي حاسس إنك مظلوم حاسس إنك الآن من اللي مكتوب بعض الناس يقول يا رب أنا غير مقتنع بما كتب آه سبحان الله أحيانا تيجي تحاور واحد في الدنيا أنت تعلم أن أعضاؤه لو نطقت لكذبتها وهو يأبى ويعاند فبتتضايق صح في ناس هيشوفوا يوم القيامة النار ويروا الجبار سبحانه وتعالى ويقول لهم انتوا كنتوا شركاء يقولوا والله ربنا ما كنا مشركين طب بتكذبوا مين انظر كيف كذبوا على انفسهم في ناس هتيجي يوم القيامة زي الراجل ده يجي يقول يا رب أنا لا أرضى بهؤلاء شوف محمد موجود والرب موجود والملائكة موجودين والمؤمنون كل هؤلاء محدش مال عينه سبحان الله فيقول الله ما الذي يرضيك يقول لا أرضى إلا شاهد مني أنا لو أخذه الله وقذفه في النار ما كان هذا إلا عدلا ومع ذلك يريد أن يعريه أمام الناس فيختم على فيه خلاص ده يتقفل على بقه فتتكلم الأعضاء فتقول اليد أنا للحرام مددت وتقول القدم وأنا للحرام سعيت وكل شيء ينطق ثم يؤذن له فيتكلم فيقول وينظر إلى يده وجوارحه تبا لكن تبا لكن عنكم كنت أناضل ده أنا كنت بدافع عنكم عشان ما تخشوش دلوقتي في النار سبحان الله وهو أمام الله يكذب ومن رحمة الله عز وجل وأختم بهذا المشهد وهو مشهد عجيب جدا جدا لما الإنسان ناس تستلم الصحيفة بتاعتهم هو مشهد سبحان الله مرتبط بين حكايتين يأتي الله سبحانه وتعالى بعبدين أحدهما يقول لملائكته اعرضوا عليه أعماله الصغائر وأخفوا الكبائر خلوا الكبائر كده على جنب وروله الصغيرة فيشوف الصغيرة والتانية والتالتة والرابعة وبتاع فيقول فيما بين نفسه نعم فعلت نعم فعلت حتى يظن أنه قد هلك فيقول الله سبحانه وتعالى قد بدلت سيئاتك حسنات ثم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألوني مما أضحك أضحك ليضحك رب العزة ليه؟ لأن هذا الرجل قال يا رب لي ذنوب لم أراها أنا في ذنوب أنا مش شايفها كان في زنا وكان في سرقة كان في حاجات ضخمة كده أنا مش شايفها هي راحت فين سبحان الله شوفوا كرمه سبحانه وتعالى إذا أعطاه أدهشه أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ليس بين الله وبين أحد خصومة ويأتي بالآخر فتوضع السجلات بتاعته ذنوبه سجل ورا التاني ولا الرابع ولا الخامس ولا حتى يكون 99 سجل كل سجل مد البصر آخر ما بصرك يجيب فيوضع السجلات دي كلها في كفة فيقول الله عز وجل لك شيء في حاجة لسه يقول لا يا رب ليه ايه يقف قدام التلال دي يقول ألا لك عندنا حسنة في حسنة فتأتي بطاقة فهو شايف بطاقة كده صغيرة خالص وما تغني هذه البطاقة أمام تلك السجلات فيقول الله عز وجل لا يظلم عندنا أحد فتوضع هذه السجل هذه البطاقة أمام السجلات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت تلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء سبحان الله لابد انك تاخد بالك من صحيفتك وانت قاعد دلوقتي وتعبان وقاعد عمال تقاوم النوم وبتاع والله هذا الكلام مدون لن يضيع عند الله مثقال ذرة كل شيء من الحاجات دي مدونة فاستعدوا لهذا المشهد وحاولوا واسألوا الله عز وجل ان ربنا ييمن كتابكم فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الختام أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم